بسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين بصوا أنا في موضوع شاغلني وما أظنش إن أنا قلته قصادكم قبل كده مهم قوي في فلسفة الكرازة وفي فلسفة الدفاع عن الإيمان المسيحي هو موضوع الحياة الأبدية ليه؟ أغلب المشاكل اللي هتقابلكم في حواركم مع الملحدين بالذات هتبقى قضية الحياة الأبدية ليه؟ هيجي لك واحد يقول لك إذا كان ربنا طيب وبيحب الناس طب سايبهم يتعذبوا ليه؟ الإجابة الأساسية بكرة تشوف يعني إيه؟ الحياة الأبدية هتعوض ده كله واحد يقول لك طب لو ربنا مثلا خير ليه الشر موجود؟ الإجابة تكمل لازم لما الحياة الأبدية تبتدي فتشوف الشر انتهى وكل اللي موجود خير لما يجي سؤال طب الإنسان اتخلق ليه إذا كان هيموت يبقى الإجابة الأساسية إيه هو ما اتخلقش عشان يموت هو اتخلق عشان يعيش للأبد فالحياة الأبدية هي الإجابة إذا أغلب تساؤلات الملحدين لازم في الإجابة جزء من الإجابة أساسي لازم يكون فكرة الأفتر لايف لأنه زي ما بولس الرسول حطها كده بشكل فلسفي جميل قوي قال لو كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء فنحن إيه أشقى جميع الناس يعني لو حاطين كل أملنا في اليومين دول يبقى احنا شوية مغفلين فعلا واللي بنقوله ده كلام فارغ إذا مهما قلنا بقى المسيح جه وتجسد ومات وقام وعندنا أخلاق وعندنا مبادئ مسيحية وقفلت على كده بس إحنا برضو أشقى جميع الناس ليه؟ طب خلي الظالمين اللي عملوا مليارات دول هم قضوا يومين أحسن من غيرهم برضو ليه ما هي الحكاية قافلة على كده فاهمين إزاي؟ فلنأكل ونشرب ها لأننا ده لو لغينا الحياة الأبدية إذا كوني كإيفانجلست أو شخص يؤمن بالكرازة لازم يكون فكري الحياة الأبدية شاغلني طول الوقت ولازق في دماغي وبعرف أتكلم عنه وبعرف أدافع عن منطقيته هو ده اللي أنا هتكلم فيه دلوقتي إنه مش كفاية إنك تقول له I believe in afterlife طب you believe I don't believe لا احنا عاوزين نتكلم بكلام منطقي ازاي انه من المنطقي ان يبقى في حياة ابدية مش بس انا بقول لك you should believe in afterlife ماشي لا مش ناس كتيرة مش هيعجبها التعبير اللي هيعجبه أكتر لا هي فيها لوجيك إن يكون في حياة أخرى هقسم الموضوع أربع نقط أول نقطة أطولهم عشان تبقوا عارفين بس المحاضرة هتاخد خمسين دقيقة على الأقل فاستحملوني معلش اللي عاوز ينام ينام من غير صوت إنما أنا شايفها محاضرة مهمة لأني أعتقد أساسية في برنامجنا كلنا ككارزين النقطة الأولانية هي إثبات الحياة الأبدية بشكل منطقي وهنحط فيه على الأقل ست عناصر في ذهنك تكونوا أدوات لإثبات فكرة الحياة الأبدية بعد كده هي شكلها إيه الحياة الأبدية ده كلام بينا وبين بعض يعني عاوز أقول إيه يمكن تقوله أو ما تقولوش في الكرازة لكن ده بقى إيه تعزيتك أنت كمسيح النقطة الثالثة هتبقى أوصل لها إزاي الحياة الأبدية بس قبل دي كمان هقول النقطة الثالثة قبلها هي بالظبط خطوات الحياة الأبدية إيه؟ إيه الفرق بين جحيم وجهنم والفردوس والملكوت و... وإيه قبل إيه ومين هيحصل في إيه و... فنحكي القصة دي يعني هي النقطة الأساسية الأولانية هي بتاعتكم ك apologetics مدافعين أو evangelists كارزين دي النقطة الأساسية اللي عاوزكم إيه لو نسيتوا الباقي ما تنسوش دي أول نقطة في إثبات الحياة الأبدية هي ببساطة المسيح قال كده هتقول لي لا ما انت رجعتني تاني لحتة انت تعتقد في مسيحك انا لا اعتقد وانا احكي لكم موقف حصل مع واحد ملحد مصري يعني فلما كان بكلمه وراح جاب مسيحي وبعدين ما كانش ايه يعني اتهز ايمانه فبقاش يعني مقتنع فقال لي هو يعني لما بتكلم عن الحياة الأبدية والسماء بتاع قال لي معلش أنت عمال تقول كلام إيش ضمنك إن في حياة أبدية؟ قلت له المسيح قال كده قال لي سوري يعني واطلع وافرض طلع انه بيقول كلام فقلت له تشبيه بسيط اقتنع بيه الحقيقه قلت له لو انا وانت نعرف بعض من عشرين سنه ومفيش مره قلت لك كلمه الا وطلعت مظبوطه لما اجي في مره ألف واحد اقول لك كلمه تقول لي ايش ضمني ولا هتقول لي ايه هتقول لي لا طبعا اي بليف ليه لان انت جربتني بدل المره مرات ربنا قال انا جاي جه ربنا قال هموت عنكم مات ربنا قال هقوم قام ربنا قال هطلع السماء صعد ربنا قال هبعت روحي بعت روحه ربنا قال هكون معاكم كان معانا ربنا قال أنا جاي تقول لي لا مش جاي فاهمين أنا عاوز أقول إيه بما إنه كل اللي قاله حصل ليه أجي عند الحتة اللي فاضلة وأقول لا مش هيحصل واضحة الفكرة المنطقية دي هتقولي المسيح اتكلم على الحالة الأبدية تقريبا المسيح ما كانش بيتكلم إلا على الحالة الأبدية أول كلمة أو أول موضوع فتحه اقترب منكم ملكوت السماوات إذا رسالة المسيح كلها كانت لحساب الأبدي هو جه عشان الحياة الأبدية جئت لتكون لكم حياة ويكون لكم حياة أفضل اللي هي الأبدية هحط كم آية قصادكم بس عشان إيه الوقت يقول في تيتوس واحد على رجاء الحياة الأبدية شوف التعبير ده التي وعد بها الله المنزه عن الكذب يعني ربنا عمره ما كذب اشمعنى في دي هتقول كذاب الله المنزه عن الكذب الذي لم يكذب معنا أبدا ليه لما بيقول يا جماعة في حياة أبدية أقول له كما نطلع من دول لا هو عمره ما كذب فاهمين فحتى بولس حطها بطريقة لطيفة بالذات في موضوع الحياة الأبدية قال لأنه منزه عن الكذب عمره ما كذب في بيت أبي منازل كتيرة شوف التعبير اللي بيأكده المسيح وإلا فكنت قد قلت لكم يعني أنا عمري ما كذبت فلو ما كان ملكوش مكان ما كنتش قلت لكم فمن المعنى ببساطة أنا بقول لكم في بيت أبويا في بيوت كتيرة قوي وإلا كنت أقول لكم ما تتعبوش روحكم أو ملكوش مكان أو ما فيش حياة أبدية لأني ما بقولش غير الحق يبقى حتى اللغة اللي بيتكلم بيها المسيح أزيف بيقول صدقوني في حياة أبدية لأني عمري ما كذبت عليكم فصدقوني في حياة أبدية ده أول دليل وإن كان ده البعض هيعتبره برضه خاص بالمسيحيين يعني ممكن واحد يقول معلش برضو انت بتثق في مسيحك عاشرته وصدقته انا I don't believe في ال Bible كله ولا مصدق تجسد ولا فداء ولا قيامة فيعني القصة من الاول ماشي تاني دليل قيامة المسيح ليه وده بقى دليل علمي جدا لما تقروا الكتب اغلب الملحدين اللي امنوا بالمسيح اكتر قضية نقلتهم للايمان هي قيامة المسيح لأنه لو المسيح قام لوحده ما ينفعش يبقى إنسان بس ما ينفعش ما ينفعش ولو قام يبقى كل اللي قاله صح في عرف العقلانيين الملحدين كده لو قام يبقى ربنا ما يبقاش بني آدم ولو قام يبقى كل اللي هيقوله صح لأن احنا مشكلتنا الأزلية حكاية الموت حتى الأنبياء الكويسين بيموتوا فاحنا ايه دي مشكلتنا قيامة المسيح هي حجر الأساس في الإيمان المسيح ليه؟ ربنا يسوع لما قام أثبت أن هناك حياة بعد الموت فاهمين الفكرة؟ لأن هو ما قامش كإله قام كإنسان بمعنى إيه؟ هو لاهوته ما ماتش كده كده هو كونه إله الموت ما يفرقش معاه لأنه قدوسه الحي الذي لا يموت إنما كونه مات لما بقول المسيح مات مات بجسده مات ببشريته مات بإنسانيته فاهمين ازاي يا من ذاق الموت ها بالجسد لكن لاهوته ما ماتش اذا الموتة الحقيقية اللي ماتها هي موتة انسانية فكونه بعد الموت قام وما ماتش تاني يبقى فهمنا يعني ايه حياة أبدية الحياة الأبدية هي هقوم من الموت وهعيش على طول طيب اديني دليل الدليل الأول القاطع أنه بكر البشرية رأس البشرية الجديد أصل البشرية الجديد يسوع المسيح الإنسان الكامل مات وقام وقال امشوا ورايا كلكم هيحصل لكم كده واضحة الفكرة ببساطة إذا قيامة المسيح الذي لا يموت مرة أخرى هي عربون هي متنا كلنا نحط كم آية برضو لما بولس كان بيدافع عن فكر القيامة وبالتالي فكر الأبدية كانت دي أكتر حجة شغلاه اللي يقرأ كورنثوس 15 طلعوا ناس يقولوا مفيش حاجة اسمها قيامة أموات يعني مفيش حاجة أبدية يبقى البني آدم بيخلص لما يبقى شوية تراب في القبر قال لهم يا جماعة اللي بتقولوه ده أخطر ما في إن لم تكن قيامة أموات لا يكون المسيح قد قام لو بدل لغيتوا فكرة القيامة يبقى المسيح ما قامش لو المسيح ما قامش اشطبوا على كل حاجة في الإيمان المسيح باطل إيمانكم أنتم بعد في خطاياكم يبقى احنا شهود زور للمسيح يبقى احنا شوية كذابين والمعجزات دي كلها كذب والحياة كلها كذب يبقى قيامة المسيح هي الدليل القاطع أن هناك حياة أبدية لو أمنت أن المسيح مات وقام وقال لك خليك ورايا هيحصل لك كده خلاص يبقى بتحط راسك في القبر وانت مطمن انه زي ما هو قام هتقوم مطمن انه زي ما هو صحي هتصحى وطبعا المسيح شاهد وقال تأتي ساعة فيسمع كل من في القبور صوت ابن الله فيقوم الذين صنعوا الصالحات لقيامة الحياة والذين صنعوا السيئات لقيامة الدينون في نفس الإصحاح يقول الآن قام المسيح من الأموات وصار التعبير ده مهم باكورة الراقدين الباكورة يعني إيه يا جماعة أو الأطفة فكلمة باكورة تعني بالضرورة وجود ما وراءها فميزة لما تقول لي البرتقانة دي أول واحدة من الشجرة يبقى في برتقان تاني واخدين بالكم يبقى كل الراقدين البشر هيقوموا هم كمان بما أن المسيح قام إذا سنقوم بما أن المسيح كإنسان مات وقام ويظل حيا بجسده إلى الأبد يبقى اللي حصل له هيحصل لنا وعشان كده سميناه آدم الجديد أو آدم الثاني لأنه آدم الأولاني آخره تراب وموت آدم الجديد آخره القيامة والأبدية الدليل الثالث برضو من كورنثوس 15 دليل الثالث الطبيعة لما واحد بيتفلسف وبيقول يا جماعة بني آدم آخره يعجز ويبقى شوية تراب ويتحط في القبر واللي دخل فيكم في حوارات لازم هيكون سمع أو دخل في المتا... الحتة الحساسة دي يقول لك اثبت لي ان في حاجة بتموت وتقوم بس لو قال لك كده يبقى وقع في في المطب اللي عندنا اثبات من الطبيعة ساذج جدا وبسيط جدا ومقنع جدا هو ايه اي شجرة في التاريخ بدأت ببذرة ماتت اي شجرة اي نبات هو اساسا بدأ ببذرة دفنتها ماتت قامت وده اللي قاله بولس عشان كده قال sorry تعبير مش انا هوش اقول sorry هو اللي قال قال يا غبي يعني يعني ك as if يعني هو انت مش شايف ده الكون كله بيتكلم عن القيامة لأنه الذي تزرعه وقال قبلها غبي بس ما قدرتش احطها لكم الذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سيصير ولكن تزرع حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد البواقي عاوز يقول أي حبوب يعني الحبة دي هي اللي بتبقى شجرة وعلى فكرة هو ما كانش بس بيثبت القيامة ده كان بيناقش قضية أصعب إيه الشكل اللي هنقوم عليه لأنه شكل صعب الواحد يتصوره فقال بقدر المسافة الضخمة اللي بين بذرة وبين نخلة ضخمة بقدر المسافة الضخمة اللي بين جسدك دلوقتي والجسد الممجد صحيح مش هنعرف نوصفه بس تأكد ان هو هو خلي بالكم النخلة دي هي البذرة والشجرة دي هي البذرة لكن إيش جاب لجاب واضحة الفكرة يبقى هو مش بس بيأكد فكرة الحياة, الحياة الممتدة بعد الموت ده بيأكد إنها كمان منطقية وطبيعية وتحل لغز كده عقلاني شكلنا إيه بعد كده مش هعرف أوصفه قوي بس أفضل جدا من الأولاني أوكي الآية الثانية برضو كان المسيح لو المجد يتكلم عن نفسه يقول إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها إن ماتت تأتي بثمر كثير يبقى شكل الحياة بعد الموت أفضل جدا الدليل الرابع الدليل الرابع ده بيسموه الدليل المنطقي عادة الإنسان الطبيعي في حاجتين في واضحين قوي في داخله وفي خارجه خارجه بيحصل له ايه بيطلع من طفل يكبر يبقى شاب يبقى راجل او ست وبعدين يبتدي الكيرف ينزل ايه شيخوخة ويبتدي ينزل تاني ده جسديا مش كده نفسيا او انسانيا الكيرف مش كده داخليا داخليا خبراته بتتراكم وتزيد جواه بعد الشباب وبعد الرجولة بتقل ولا بتزيد بتزيد تاني لدرجة ان احنا دايما نحترم الكبار اكتر ليه خبرة الحياة فلسفة الحياة النضج العمق الانسانية الاجمل بتبان في الكبار اكتر من الصغيرين طيب اذا كان هذا الشكل الداخلي يتصاعد مش بيتنازل جسديا يطلع وينزل ما نقدرش ننكر لكن انسانيا داخليا لا بيطلع وبيطلع مرة سألت انا مرة حكيت لكم دي استاذ كده في الفلسفة ملحد السايكاتري بان قلت له انت بعد ال... كان فوق الستين وكان راجل تقيل قوي قلت له انت عاوز تقول بعد كمية المعلومات اللي جواك دي والمشاعر والإدراك والخبرة الإنسانية دي عاوز تقول كل ده فجأة shut down كده off يخلص isn't silly ده مش يبقى قصة سخيفة قوي ده انت بتفترض افتراض منطقي انها لازم تكمل وهذا الافتراض المنطقي هو أساس الأهرامات وأساس الخلود عند كل الأديان ليه؟ مش مصدق الإنسان إنه ممكن يخلص مش مقتنع هو هو شايفها واضحة عامية حكاية جسده يخلص محدش يقدر ينكر لكن ومع إنه شايف جسده بيخلص هو منطقه وإنسانيته بتقول له ما ينفعش يخلص ما ينفعش الحب ده كله يجي له لحظة أقف ما ينفعش المشاعر الجميلة دي كلها تتشطب عليها ديليتد ما ينفعش واخدين بالكم إذا في حتة logic هنا منطقية إن الإنسانية كأنها بتقول لازم نكمل كأن الوعي الإنساني بيقول لازم يبقى في حياة أخرى لازم يبقى في extension للحياة دي وإلا تبقى القصة كلها ملهاش معنى فده بيسموه الحل المنطقي ده كلام برضو الإنجيل لما بيقول إيه لذلك لا نفشل وهنا لا نفشل يا جماعة مش معناها failure لا معناها don't lose heart يعني إيه ما تتخضوش لأنه إن كان إنساننا الخارج يفنى الداخل يتصاعد دائما يتجدد يوما فيوم فاهمين الفكرة إذا الكتاب وضح قوي إن ده شيء منطقي بتعبير تاني يقول يرجع التراب إلى الأرض كما كان ده من أيام سليمان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها إذا الروح من الأول مش بتموت الدليل الخامس الدليل الخامس بيسموه دليل فلسفي ده بتاع واحد اسمه باسكال باسكال قال أظن سمعته قبل كده قال المعادلة الجميلة بتاعته لما قال إيه طيب أنا هقول لك في حياة أبدية وأنت هتقول مفيش حياة أبدية هنمشي طلع مفيش حياة أبدية أنا ما خسرتش كتير طلع في حياة أبدية أنت خسرت كل حاجة فاهمين إزاي هو جابها بشكل مجرد ساذج كده قال أنا هعيش حياتي هنعيش أنا وأنت 100 سنة عايش انا بطريقتي وانت بطريقتك آه كده كده الحياه ملطشه يعني فانت مش هتاخد منها كتير وانا لو خدت منها مش هاخد كتير طيب خلصوا ال 100 سنه طلع معايا حق هعيش كام مليون سنه مبسوط طلع انت معاك حق انا وانت خلصنا ما خسرنا ما خسرتش انا حاجه يبقى من الغباء الا تصدق ان في حاجه ودي فاهمين طبعا هتقولوا لي ده كلام مش علمي بس ده مقنع لبعض الناس احنا بنحط كذا دليل يخاطب كذا عقل مش لازم كل حاجة بس هذا الكلام بيقنع ناس كتير فده بيعتبروه اسلوب فلسفي في الاقناع انت فرضيتك اضعف من فرضيتي حتى لو هنعتبرها فرضيات الفرض بتاعك اضعف جدا لانك ممكن تديني مقلب اطلع منها خسران انا مش هديك مقلب لو وعدتك وما اديتكش الدليل السادس الدليل السادس ده من حياة الكنيسة بقى الدليل السادس ده اتكلموا عنه القديسين كتير مثلا أثناسيوس قال إيه أثناسيوس كتب كتابين أربع كتب يعني أتمنى تقروهم لأنه موجودين عربي رسالة للوثنيين وكتاب تجسد الكلم وبعد كده ابتدى ينشغل برسائل ضد الأريوسية إنما الجزء الأول والثاني دول في منتهى القوة لأي واحد أبولوجيتك أو إيفانجلست مدافع أو كارث ليه؟ هو كان بيخاطب وثنيين وكان كتب الكتاب ده أقل من عشرين سنة عمر رسالة ضد الوثنيين وبعدين كتب رسالة بتاع تجسد الكلمة عشان يقنع أن الكل... اللوغوس لأن كان عندهم اللوغوس ده معروف كيونانيين بيستخدموا الكلمة دي كتير تجسد وصار جسدا وده موضوع في آخر الكتابين دول قال مقولة شهيرة جميلة قوي قال يا جماعة لو ما صدقتوش كل المنطق اللي بثبت لكم انه لازم يكون في اله واحد والاله الواحد ده لازم يجي الدنيا دي ولازم يحل اشكال البشر وهو يسوع المسيح اقول لكم حاجة بسيطة بصوا على طابور الشهداء المسيحي في اخر 300 سنة وكان بيتكلم في التلتميات عشان تجاوبوا على السؤال هل كل الملايين دول مجانين هل الشباب اللي داخل يموت فرحان إن ما كانش ماسك في الأبدية ومتأكد منها كل دول مغفلين فاهمين الفكرة اللي بيقولها عاوز يقول ان تاريخ الكنيسة كمية الشهداء اللي داخلين مش بال aggression بتاع ناس انتحاريين خلي بالكم عشان ما حدش يقول لي ما في انتحاريين لا لا ده في aggression بيعمي لا دي نفسيات هادية جدا وناس كلها حب وكلها سلام وكلها عقل ونضج وداخلين على الاستشهاد وشهم منور من السعادة المنطق ده اللي مش واحد ولا اتنين هل كل دول أغبياء كل دول مجانين ولا ولا دول وراهم قناعة واضحة انه مستنياهم حاجة أحلى منطق تاني من حياة الكنيسة المعمودية دي قالها بولس برضه قال ده احنا بداية المسيحية بالنسبة لنا هي فكرة الموت والقيام انت عشان تبقى مسيحي لازم يحصل لك ايه نغرقك في المعمودية نفطسك نغطسك وبعدين تاخد نفسة تبقى بني آدم جديد وما ينفعش تقوم غير لما تموت وفكرة المعمودية الأساسية بتاعت التخطيص دي فكرة ان انا بموت واقوم عشان كده اللي فهمها صح مات وقام في المعمودية يجي له الموت يضحك في وشه يقول له قديمة ما انا مت قبل كده يعني ايه ما خلاص ما انا جربت الموت وقمت عشان كده بعض المفسرين يقولوا يونان لما دخل جوف الحوت تأكد انه طالع لأنه يعتقد في التقليد اليهودي أن يونان وهو صغير هو الولد ابن أرملة صرفة صيدة اللي مات وإيليا شاله في العلية وصلى عليه ورجع له النفس تاني فلا طبعا مامته حكيها له هو كان واعي ساعتها فلما دخل الجوف الحوت قال لك ما أنا مش أول مرة أموت يعني مش مش صعب عليا برضه اسحاق نفس الكلام دي اللي فسرها بولس اسحاق ابوه وامه حكوا له قالوا له يا واد انت انت جيت من قبر انت طلعت من قبر لا مؤاخذه رحم مامتك قبر ده التعبير اللي استخدمه بولس انا مش بقول كلام كده مماتيه مستودع ساره فقالوا له يا ابني انت خدناك من قبر يعني من وسط الاموات فلما حطه على المذبح ورفع السكينه فضل ساكت ليه لانه كان عارف لو موته هيقوم تاني واضحه الفكره إذا فكر المعمودية اللي الكنيسة عايشة بيه يؤكد الأبدية لأن عشان تبقى مسيحي أنت سبق مت وقمت سرا في السر فالممارسة اليومية اللي بنعملها كن كل مرة تدفن وتقوم يعني في كل معمودية دي إثبات طبعا ليها آيات قصادكم عشان الوقت آه القضية الثانية احنا عندنا أربع قضايا أول قضية أخطر يبقى قلنا يا جماعة عندنا أربع حجج ست حجج ممكن تستخدمهم في منطقية الحياة الأبدية أولا المسيح قال كده ومسيحي ما بيكذبش اتنين المسيح حصل له كده مات وقام تلاتة الطبيعة بتقول كده أربعة المنطق الإنساني بيقول كده خمسة الفلسفة والباسكال قال كده ستة حياتي الكنسية وتاريخ الكنيسة طقس وتاريخ بيقولوا لازم يكون في أبدية السؤال الثاني ايه شكل الحياة الأبدية قد تستفيد من ده في الكرازة وقد تستفيد منها روحيا لأن السؤال ده دايما غامض طيب شكلنا ايه هنعيش ازاي أول إجابة nobody knows يعني ايه عشان كده بقول لكم ممكن ما تستفدش منها في الكرازة كتير لأن حتى اللي طلوا كده طلع الأبدية ما عرفوش يجاوبوا عرفوش يعبروا قال ما لم ترى عين لم تسمع بأذن لم يخطر لا يخطر حتى على بال الإنسان يعني حتى لو حلمت لا مش هتجيبها برضه ولو تخيلت وانت فنان مش هتجيبها برضه فإذا أول إجابة مش هتقدر تتخيل ولا تتصور ولا تشوف زيها إنما وبرضه بولس لما دخل الفردوس قال سمعت كلام مش عارف أقوله سمعت كلمات لا يصوغ لإنسان أن أن يتكلم بها انما في شويه معالم overview كده outline للابديه نقدر نتكلم لكن بالظبط شكلك ايه مش هنعرف اول معلم اعلنه الكتاب ليس ملكوت الله اكلا وشربا يبقى اول قضيه الغي تماما على اي تصور حسي جسداني شهواني اللي محرومين من الاكل لا الموضوع ده مش تبعنا خالص بقى اللي محرومين من الاكل ياكلوا هنا لكن ما يعشموش في اكتر من كده فيبقى الكتاب واضح وصريح ما حدش تخيل ان السماء داخله كده والا نعمل لكم سماء على الارض يعني الموضوع بسيط لا احنا احسن من كده كتير لأنه أرجع تاني لحتة المنطق الإنساني تعال بص على واحد إنسان حلو وجاب سن كبير وخد من الدنيا كل اللي عاوزها قول له إيه اللي نفسك فيه هيقول لك أكلة وشرب هيقول لك جسديات وعلاقات هتلاقيه بيتكلم في حاجات أرقى لحظة حب لحظة خير لحظة جمال لحظة سلام هو وصل لدي يبقى دي الاشتياقات الإنسانية الحقيقية يبقى هي دي الأبدية فقال ليس ملكوت الله أكلا وشربا بل إيه بل بر البرفكشن اللي معرفتش تطوله هنا هتطوله هناك النقاوة والكمال اللي نفسك توصل له ومش عارف هتوصل له هناك بر وسلام السلام اللي محدش فينا جايبه 100% هو ده طعم السلام وفرح وحب وحط أي حاجة حلوة كده نظيفة تمشي يبقى كل اشتياقات الإنسانية الراقية اللي مش عارفة تطولها على الأرض هي دي السام طب بالظبط إيه مش عارفة أقول لكن يبقى بداية الإجابة مش أكل وشرب ومشتقاته إنما حاجة تاني من اللي إحنا مش عارفين فعلا نوصل لها واللي كلنا في لحظة صدق بنتمناها عشان كده بلخصهم في ثلاث كلمات أقول الأبدية في فكر الكتاب هي حالة حب أجمل ما في الإنسان هو الحب لأنه اتخلق على صورة الله ومثاله الله محبة الإنسان محب أصدق لحظة في حياتك هي لحظة الحب أجمل لحظة تتمنى ما تخلص وانت بتحضن حفيدك أو أخوك أو صديق عمرك أو whoever اللي انت فعلا بتحبه من قلبك اللحظة دي أغلى حاجة عندك okay هي دي الأبدية هي دي اللحظة اللي هتكمل على طول طبعا ده مدخل من مداخل مناقشة الغربيين أو الملحدين لأن الملحد الراقي وفي منهم ناس كتيرة راقية بطبعها لما بيقف عند حتة الحب بيصدق معاك لأنه فعلا عارف أنه الجسديات مش هي الحب حب أرقى وأجمل من كده فلما تقول له هي ده بقى واضرب في factor بقى يعني الطعم ده بقى بلا حدود حالة بر البر هنا احنا كلنا بنعاني ان الدنيا ماشية غلط الفساد الكلمة اللي بقالنا شهرين بنسمعها دي دي كلمة في اللاهوت المسيحي أساسية في القداس بنقول ايه جبل الإنسان على غير فساد على طول تفتكر العز وغيره لا الفساد اللي بنتكلم عنه انه الطبيعة مشوهة الدنيا مش ماشية رايت right. عشان كده احد كلمات البر righteousness يعني ايه كل حاجة صح احنا هنا كل حاجة غلط واحد من عشرة بتمشي صح وتعرج بعد كده انما السماء كل حاجة صح ادي فكرة حالة البر يبقى كل اللي تمنيته من العدل والخير والجمال والصح ده الصحيح هتلاقيه حالة فرح لانه كوكتيل الحب على الحق لازم يجيب فرح وفرح بقى برضو مش من النوع المكاسب الأرضية فرح لا ينطق به مجيد فالسؤال شكلها إيه السماء مش هنعرف برضو نحطها في كلمات دقيقة إنها بنتكلم ونقول هي مش كده مش أكل وشرب هي أحلى من كده كتير مش هنوصف لكن نقول على الأقل بر وسلام وفرح الإنجيل كان يلجأ عادة إلى وصف الأبدية بلا لا يعني إيه يعني لا كذا مش عارف اقول لك ايه بس اقول لك طلعوا في الرؤية هوم ورك للي يحب 15 لا في السماء هديكم مثل مفيش جوع مفيش عطش مفيش شمس مفيش برد مفيش موت مفيش وجع مفيش كره مفيش خطية مفيش مرض مفيش ها غششتكم شوية في اكتر من كده كتير فتلاقي يوحنا كل شوية يقول لك ايه لا لا لا لا يعني طب ما تقول من غير لا مش عارف يقول لكن لو تصورت ان هذه الحياة اللي على الارض لغيت منها الكراهية والظلم والجوع والعطش والموت والمرض والنكد والحزن والذنب وال... ما تعرفش تتخيلها طبعا ما بقاش ليها طعم السؤال الثالث السؤال الثالث هيحصل ايه بعد كده ماذا يحدث بعد هذه الحياة برضو دي حتة لينا يجوز ما تستخدمهاش ككارز لكن مهم تبقى واضحة في ذهنك يعني ايه لو واحد فينا ربنا يديكوا العمر روحه خرجت جت ساعته ايه ال sequence اللي هيحصل وايه الكلمات اللي بنستخدمها لشرح هذا ال sequence لان الحتة دي تايهة عند بعض الناس خلينا نبسطها جدا ونلخصها في كلمتين عندنا مرحلة اولى ومرحلة تانية مرحلة اولى شغالة دلوقتي شغالة من بدري فأي واحد يسيب الدنيا النهاردة في مرحلة مستقبلة مكان من اتنين ما لهمش تالت يا فردوس يا جحيم مصالح ربنا يعرف ربنا يسوع ماسك فيه بيجاهد بيحاول هنقول ازاي يعني خلاص فردوس مع اخر نفس قال له خليني تبعك فردوس واحد بايع القضية مدي ظهره لربنا بيعند مع ربنا طول حياته مصر ما يبصش في وشه لغاية ما يمشي يبقى اختار الجحيم مفيش مكان تالت طيب جسده فين جسده في القبر لا في الفردوس ولا في الجحيم يبقى ايه اللي دخل الجحيم او الفردوس روحه او نفسه ايا كان التسمية عشان ما ندخلش في حتة لاهوتية صعبة لانه اتقال مرة ايه نفسه في او اتقال في يديك استودع روحي فاحيانا في الانجيل تستخدم كلمة روح عن نفس او نفس عن روح فممكن تمشي كده اوكي او حتى مش النفس والروح الشخص لما قال للص اليمين قال له اليوم تكون انت معي في الفردوس هو دخل بنفسه بروحه أو بس ما دخلش في جسده فاهمين ازاي فاذا النفس او الروح او الشخص كله ممكن يعامل بنفس الفكر يبقى دي المرحلة الأولى الواضحة طبعا لما المسيح له المجد اللص لأنه على قده ما يفهمش لاهوت فقال له خليني تبع ملكك ملكوتك قال له لسه على الملكوت النهاردة تبقى في الفردوس أنا هموت دلوقتي وأنت تموت معايا ندخل سوا الفردوس لما فتح الختم الخامس ده شغال دلوقتي كويس قوي رأيت نفوس الذين قتلوا يبقى دول فين دول في الفردوس اللي قاعدين في السماء الشهداء اللي بيشكوا بيقولوا له يا رب ما كفايه ما تاخد بحقنا افطروا فقال لهم ارتاحوا بس في غيركم لسه شهداء جايين يبقى كل اللي قاعدين شهداء دول أعطوا ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا إلى أن يكملوا العبيد رفقائهم مريحهم ومهينيهم ومروقهم بس إيه دول في الفردوس عشان كده يقول إيه رأيت ها نفوس خلي بالكم رأيت تحت المسبح نفوس الذين قتلوا ماشي المرحلة الأولى دي مش معناها ان هم مسجونين في حتة اسمها الفردوس لا الأرواح دي مرتبطة بالله فبتاخد إمكانيات فوق المنطق وبالتالي إذا كان الله حاضر حوالينا الله غير وحده غير محدود لكن يعطي صلاحيات لهذه الأرواح أن ترافقه أحيانا بمعنى إيه ده اللي خلى بولس يقول لنا سحابة من الشهود كلهم كانوا ماشي كلهم في الفردوس في الوقت ده من أول آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود قال كل دول محيطة بنا يبقى دول مش في وادي وإحنا في وادي لا لا ده في تعامل في مشاركة في إحساس في حب في ود في انتماء في حاجات كتيرة قوي بيننا وبينهم وهم الأقوى وهم الدراية عندهم أكتر وهم عاملين إيديهم كده حوالينا بالمسيح اللي معاهم إذا حتى اللي في الفردوس دول مش قاعدين كده ساكتين لا دول شغالين مع ربنا ومعانا طول الوقت المرحلة الثانية نستبدل الكلمتين بكلمتين بدل كلمة الفردوس تبقى كلمة الملكوت بدل كلمة الجحيم تبقى كلمة جهنم المرحلة الثانية ما ابتدتش لأنها تبدأ في لحظة مجيء المسيح على السحاب إذا الملكوت لغاية دلوقتي في في في معناه الحرفي الدقيق لسه هو يبدأ داخليا بمعنى ايه طعمه من دلوقتي وانت بتصلي تحس وطبعا في الفردوس تستطعمه اكتر واكتر واكتر انما عشان يتفتح باب الملكوت الابدي ده في دخلة الم... ده في مجيء المسيح الثاني يبقى لما يجي المسيح على السحاب هيحصل ايه الحتة دي مهمة في آلاف الأجيال في القبر مش في القبر بقى في الفردوس أو في الجحيم وفي جيل واحد وحيد لسه قاعد هيشوف المسيح جاي على السحاب ما يصحش جيل يشوفوه الباقيين لا يقوم الكل لازم يحضر اللحظة دي إذا لما بنقول يوم القيامة معناها إيه كل الأجيال من آدم إلى يوم مجيء المسيح تحضر تشوف اللحظة دي كل اللي في الفردوس يبقوا مصالحينه مع اللي عاوزين على الأرض لسه بيحبوه بس ما لحقوش يموتوا واخدين بالكم كل دول على السحاب مع بعض يطيروا مع بعض كل اللي في جهان الجحيم أو اللي رافضين المسيح ولسه عايشين كلهم مع بعض يطلعوا على جهنم عشان كده فكرة الدينونة في اليوناني معناها الفرز والفرز في لحظة طمنوا مش هنقف طابور طويل وهيتحاسب كل واحد بالساعات وتبقى شغلانة لا لا موضوع أبسط من كده كتير موضوع أبسط من كده أبسط بس أخطر يعني إيه في لحظة في طرفة عين يقول كده الكتاب لحظة وطرفة عين هتبص تلاقي يمين وشمال أو سحاب فوق وتحت طبعا اللحظة الفاصلة دي هي نتاج الحياة كلها من غير ما تحاس واخدين بالكم هي نتاج اللي هنقوله بقى ازاي يدخل هي كل حاجة في حياتك شاركت في تحديد المصير ده مش بس فين كمان فين بالظبط يعني فردوس ولا الجحيم وأنهي حتة في الفردوس في الملكوت ولا جهنم وأنهي مكانة في الملكوت وده شيء منطقي ماشي يجي السؤال الأخير طبعا في آيات اهي واضحة مش كده مش شايفينها كورنثوس الأولى 15 آه ومتى 10 ويوحنا 5 أنا عادي ده كله عشان الوقت ندخل على السؤال الأخير يا جماعة إزاي نمسك الحياة الأبدية أو إزاي نوصل يبقى تاني احنا بنناقش مع ناس غير مؤمنة ما نقدرش في أي لقاء مع شخص غير مؤمن ما نجيبش سيرة الأبدية لأن إن كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط نحن أشقى جميع الناس إحنا شغالين لحساب السم كارز يعني عينه على السم فما ينفعش في كلامه مع أي شخص ما يجيبش سيرة الحياة الأبدية الدوكيومنتس بتاعة الحياة الأبدية هو قال هو قام طبيعة قالت فلسفة بتقول المنطق بيقول تاريخ الكنيسة وحياتها بتقول طيب شكلها ايه مش هعرف اوصف لك بس تتمنى ايه احلم كده شوف نفسك في ايه هتلاقي أح احلى حاجة في نفسك هو الحب والخير والجمال والسلام هو ده هو ده بس اكتر من اللي انت تتخيله كتير طيب ايه اللي هيحصل بالظبط اللي هيحصل اول ما الواحد تخلص فرصته تحدد مصيره نتاجا او بناء على حياته كلها يا فردوس يا جحيم إلى أن ينتهي زمان الحياة الأرضية كله ويأتي المسيح في مجده ننتقل إلى أجساد ممجدة دي نسيت أقولها يعني إيه بقى يعني الجسم اللي بقى في التراب هيقوم بجسم تاني يعيش فكرة النخلة والبذرة فلازم نعيش وإلا طب الجسد ده ذنبه إيه ما انتوا صايمين الجسد ده اتذل يا عيني ولا تعب شوية كل فول لما اتعدد طيب طب ده ما يتهناش في الآخر ليه لا يتهنى يعني مش نفسيتك وروحك بس لا جسمك اللي صام وصلى ويمكن اتضرب من أجل المسيح ويمكن عرق في الصلاة ويمكن دمه نزل في الاضطهاد والاستشهاد لابد أن يكافأ فيترقى يبقى جسد ممجد لا يموت إذا في تمجيد الأجساد ومن هنا بتيجي فكرة تكريم الأجساد احنا ليه بنكرم أجساد الشهداء ليه مش بنعتبرها شوية تراب لأنها مؤقتا هي كده لكن هم دول اللي هيبقوا أجساد ممجدة فاهمين ازاي؟ فاحنا بنتمسح فيهم من دلوقتي لأن دول عربون الأجساد الممجدة اللي هتبقى في القيامة كان يسألوا سؤال طب واللي غرق واللي اتحرق واللي بقى آشز واللي بقى الإجابة ببساطة اللي جاوبوها أغسطينوس وذهبي الفم وكل الفطاحل الكبار وهو ربنا ما يقدرش اللي عمل البني آدم من الأول من العدم ما يعرفش يطلعه من البحر ويرجعه جسد ممجد ولا يجيبه من شوية تراب وي... يبقى سهل الحكاية آخر سؤال نوصل إزاي يعني من الآخر برضو طيب أروح يمين إزاي عشان ما أروحش شمال الإجاء التعبير اللي استخدمه بولس جميل قوي لما بيقول لتيموساوس امسك بالحياة الأبدية hold it من دلوقتي إذا أنت الحكاية مش فكرة ولا حلم بعيد لا ده أنت من دلوقتي تمسكها في ايدك ما تسيبهاش تروح منك دي تيموساوس الاولى ستة ننط على طول اول فكرة اساسية هتكلم في ثلاث مبادئ بس لكن طبعا الكلام هنا يطول قوي لان كل المسيحية في الحتة دي نروح السما ازاي اول اجابة مهمة جدا قاطعة الإيمان اللي مش مصدق مش رايح ملهاش حل تاني اللي مش هيصدق ان المسيح هو صاحب المشروع ده يبقى ملوش ملوش فيه يبقى اخلاقه عالية اخلاقه فاسدة مش فارقة معاه فلوس معهوش فلوس عاش جاهل عاش متعلم ما تفرقش هو مش مصدق عشان كده القضية الاولى اللي هي شغلتنا بقى احنا ككارزين نفرق عن الخدام العاديين ايه الخادم العادي ممكن يكون بيخدم شخص مؤمن انت التارجت بتاعك الاساسي ان اللي قدامك غير مؤمن فقضيتك الاساسية الايمان هو قضيته الاساسية النمو يعني ايه نكبره نثبته ندعمه نخليه يتوب اكتر نخليه يلزق اكتر انما انت قضيتك انت بتجيبه من ضلمه للنور بالايمان فيبقى اول حاجه من امن واعتمد خلص من لا يؤمن يدان يدان يعني تقع عليه الدينونه الفرز شمال على طول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد كي لا يهلك ها كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية من يؤمن بالابن له الحياة من لا يؤمن بابن الله ليست له الحياة بل يمكث عليه غضب الله يبقى القضية هنا صريحة وحاسمة ودي بالذات القضية دي بروتستانت كاثوليك أرثوذكس متفق عليها يعني ايه انت زيك زي الكارز البروتستانتي قضيتك الأولى انه يؤمن بالمسيح لكن بعد كده في الخطوات التالية مش زيه ليه؟ طريق الخلاص عندك في نقط تانية هي مش عنده لكن البداية واحدة فما تتخضش لما تلاقي في بلد من البلاد جاي كارز بروتستانتي جنبك بيقول له just believe okay انت مشاركه دي لانه ما فيش بداية غير لما يصدق فكونه هو بيفرك عشان اللي قصاده يصدق وانت كمان بتفرك لانه لو ما صدقش ان المسيح صلحت له شويه اخلاق بطلته يزني يزني ولا ما يزنيش من غير مسيح جهنم برضه واضحه الفكره يبقى القضيه الاساسيه انه يصدق طبعا يصدق في المسيح بكل اللي عمله وكل اللي قاله هي دي بقى المشكله اللي بين الطوائف بقى خلي بالكم يعني انا هصدق في المسيح انه ابن الله المتجسد وأصدق في المسيح اللي مات على الصليب وأصدق في المسيح اللي قام وأصدق في المسيح اللي صعد ومصدق المسيح اللي مستنيني في السماء ومصدق المسيح اللي قال خد جسدي كله يبقى أنا إيه مش بس مصدق المسيح فقط لا أنا مصدقه باللي عمله واللي قاله واضحة يبقى قضية الإيمان أساسية جدا وعشان كده خلي بالكم إحنا مؤمنين إنما طول النهار نكلمكم في الإيمانيات برضه ليه؟ لأن الإيمان يبدأ لكن لا ينتهي الإيمان قضية قابلة للنمو برضه بدليل اليومين اللي فاتوا كلنا اكتشفنا ان احنا ايه قليل الإيمان مع اننا مؤمنين بس لما توازن الإيمان مع الظروف لا كسفنا من نفسنا ولقينا ايه فين ولاد ربنا يكشفوا ازاي من الدنيا هيحصل لهم ايه دول ولاد ربنا دول فوق الدنيا كلها بهو كلام عمليا لا الإيمان طلع ضعيف فاتحة الفكرة يبقى قضية الإيمان تبدأ لكن ما تخلص بس البداية مهمة قوي بعد الإيمان القضية الثانية الأساسية التوبة والتوبة تعني في الفكر الأرثوذكسي مش ندم أو سوري لا تعني أكثر من كده التوبة تعني تغيير شفت تعديل مسار واحد ماشي عينه في الدنيا هيمشي عينه على السماء واحد قلبه في الفلوس هيطلع قلبه لربنا واحد بيكره الناس عمى هيضطر يحب الناس فإذا التوبة مش مجرد واحد عمل عملة وقال سوري ده دي جزء صغير منها عشان كده زي ما قلنا الإيمان يبدأ ولا ينتهي التوبة تبدأ ولا تنتهي كلنا بنتوب اليومين دول في الصوم الكبير طب ما احنا مسيحيين ومؤمنين ما وراناش غير التوبة ليه ما تغيرناش كفاية سيمبلي احنا ما تغيرناش للدرجة المطلوبة لسه مليانين عيوب احنا في رحلة تغيير لنآخر نفس يبقى الخلاص سكته كده اولا ايمان اتنين توبة حط فيها الصلاة حط فيها قراية الانجيل حط فيها الخدمة حط فيها السجود حط فيها القداسات حط, حط كل حاجة لان كل ده بيغيرك اخر كلمة اساسية قوي الايمان قرارك والتوبة قرارك قرر من هنا للمليون سنة ما فيش فايدة لازم تيجي حاجة اسمها الايه النعمة النعمة تمثل عندنا فكرة الأسرار يعني ايه بقى انت تؤمن يقوم المسيح له المجد ينعم عليك بالبنوة من خلال سل المعمودية انت تؤمن بالروح القدس يقوم المسيح ينعم عليك بروحه تسكن فيك بالميرون انت تيجي تايب وتقول له سامحني يقوم ينعم عليك بالحل بالغفران انت تؤمن بكلامه ان ده جسد حقيقي يقول لك خد كل والزق فيا ويليك حياه ابديه واضحه الفكره يبقى الاسرار هي النعمه المجانيه اللي تقدم في شكل معموديه ميرون اعتراف تناول عشان كده حسب ايماننا الارثوذكسي لا خلاص خارج الاسرار يعني لا خلاص خارج الكنيسه لأنه قد يكون البعض يختلف عننا في دي أنه يكفي قرار إيمان وقرار توبة إحنا نقول له لا قرار الإيمان هو قرار مستمر وقرار التوبة هي رحلة العمر ويدعمهما نعمة الله طول الحياة من خلال الأسرار واضحة؟ يبقى ده اللي أنا عاوز أوصله لو اللي قدامي قال لي صدقت في الحياة الأبدية أقول له المفتاح أهو المسيح مصدق ولا مش مصدق يقول لي مصدق أقول له يلا إيه يلا نتعمد بس قبل ما تتعمد تعدل حياتك ولا مش ناوي لو قال لي مش ناوي خلاص هات المفتاح مالكش نصيب مصدق وعاوز تعدل حياتك تعال اتعمد وبعد ما تتعمد كمل ايمان وكمل توبه واستمر على كده لغايه ما تدخل السماء لالهنا كل مجد وكرامه الابد امين نسمع تعليقاتكم واسئلتكم اللي يتكلم يقول اسمه وفرنش ولا انجلش قول يا حبيبي ها مره واحد منهم قابل المسيح قال له اجابه جميله قوي تريح قلبك قال له لست بعيدا عن ملكوت الله يعني فاضل لك زقه خد بالك بعض الناس كده بيكونوا يا عماد بيدوروا على ربنا بصدق غالبا هيقابلوه قبل ما يمشوا فاهم الفكرة حتى لو أنا وأنت خيبانين لمؤاخذة ما عملناش دورنا هو مش هيسيبهم زي واحد زي اسمه كرنيليوس كرنيليوس ما كانش يهودي إنما جاله ملاك ما هو الباقيين مش نافعين فجاءه ملاك يقول له لا ما خسارة وبقى قديس فمثل هذا الشخص صلي له ولو ليك دالة اتكلم معاه فاهم الفكرة؟ اتفضل يا دكتور سامح طب الكورس الانجليش يشتغل مم.
ولما يوصل ليها صوت ال- ال- ال- سامح بيسأل وصل يا سامح سامح بيسأل اتفضل الحته دي ها بسرعة آه، بعض الكنائس بالذات انا بتكلم مم.
عن الكنيسه الكاثوليكيه أنا عارف ليها نقطه في الموضوع ده ماشي.
الجماعه دول في مرحله متوسطه احنا عايزين يكون لينا أوكي سامح بيسأل سؤال حلو بيقول إذا كان إلهنا إله عادل ماذا عن هؤلاء الذين لم يصل إليهم خبر الخلاص دي درسناها في الكورس الإنجليش كذا مرة لو تفتكر ها مين يا- يفتينا أستاذ همت ها أوكي أول قاعدة قالها بولس الرسول لو ما وصلوش فعلا خبر الخلاص بأي درجة يبقى لا يمكن يسأل عن إيمان لأن الكتاب يقول كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به فأنفر أنك تطلب منه إيمان وهو ما تعرضش عليه أساسا الموضوع هنا حط بولس الرسول بالروح القدس قاعدة وقال ناموس نفسه يعني ضميره البدائي اللي بيقول له صح وغلط ده هيحكمه قدام ربنا ايه تاني اتفضلي يا دكتوره انوره اقول لك يا دكتور لا لا انت ما فهمتيش غلط الانجيل ده سؤال جميل يا جماعه الانجيل مره يقول المسيح قام الفاعل فين هنا عربي الفاعل المسيح ومرة يقول أقيم أو بشكل أوضح أقامه الآب الفاعل مين هنا؟ لما يقول قام المسيح إثبات لاهوته لما يقول أقامه الآب إثبات فهمت الفكرة؟ التركيز على البشرية اللي في المسيح تخلي فعل القيامة ينسب للآب ليه لان ده اللي هيحصل معانا انا كانسان ما اقدرش اقوم لوحدي بس انا عشان اقوم ليه هقوم بقوه ربنا واخدين بالكم فالمسيح لما تنظر له من نظرة البشرية قام بقوة الله ماشي واخدين بالكم ولكن من منظور آخر لأن الله فيه لأنه واحد مع أبيه في الجوهر لأنه من نفس جوهر الآب لأن لاهوته فيه تقدر تقول هو قام واضح الفرق يا جماعة إذا الفعلين موجودين في الإنجيل قام الفاعل هو المسيح وأقيم مفعول به لأن الم- الفاعل هو الآب والاثنين صح لكن في المرات اللي ينسب فعل القيامة للآب تأكيدا على قيامتنا يقول كده أسنس يقول حين يتكلم الإنجيل عن إقامة الآب للابن لكي يعطينا نحن رجاء القيامة لأن ده اللي هيع- هيحصل معانا فاهمين ازاي المسيح قام بقوة لاهوته بس أنا مش عارف أعملها لكن لأنه واحد معايا في البشرية أقام أنا أيضا بنعمته نسمع الكل تفضل شمال الاسم ولا ماشي Okay اتمنى تقروا يا جماعه كتاب القضيه المسيح او القضيه الايمان بتاع لي ستروبل نزلت بالعربي ووزعناها في ال English وطبعا A case of Cri- of- A case for Christ حاطط عشرات من الأدلة العلمية التاريخية المثبتة عالميا أن حدث القيامة حدث تاريخي مثبت ولا يمكن التشكيك فيه واخد بالك ده أحد الكتب في عشرات من الكتب بتناقش القضية دي لكن هو ببساطة إيه بيرجع الأول يقول لك إحنا عندنا أربع محاضر متى مرقس لقى يوحنا ذاكرين القيامة هنفترض إن الأربعة غلط أربع شهود أربعة حكوا القصة وأز- وقالوا قام هنصدق شهادة اليهود اللي قالوا لا اتسرق ما قامش يبتدي بقى يناقشها كتحقيق بوليسي ويرجع بقى لدقائق الدقائق ويطلعها لك ما تخرش المية واخد بالك منها بقى قولة القبر الفارغ منها شهود القيامة منها دور التلاميذ بعد كده منها ما قبل التلاميذ منها دور المريمات منها عشرات من الإثباتات العلمية المنطقية التاريخية اللي ما فيهاش هي كده واخد بالك بس دي عاوزة قراية ودراسة منكم اتفضل ال English حضروا ال evolution طبعا مش كذا مرة معرفش فرنساوي ما خدتوش يا رانيا لسه evolution okay اتفضل يا يوسف بص يا حبيبي العلم اولا اول ضعف فظيع في العلم انه متغير يعني لو رجعت 200 سنة ورا كانوا بيقولوا كلام غير اللي بيتقال النهارده خالص وعكسه في حاجات ولما قالوا الارض كرويه موتوه واخدين بالك مش كده باين كوبرنيكوس باين ولا جو- جاليليو جاليليو اذا العلم متغير متقلب دي اول حقيقه لا يمكن ان تبني حقيقه على متغير حتى فلسفيا بقى منطقيا the truth is never relative The truth is never le- relative ده كلام ال- المنطقيين بقى آم، الحاجة التانية العلم يتغش ودي مكتوبة في الإنجيل يقولوا العلم الكاذب الاسم واخدين بالكم العلم الكاذب الاسم العلم يتغش انت روح لأي جامعة محترمة واسأل أي أستاذ جامعة محترمة هو العلم بيتغش يقول لك إيه اللي بيتغش ده بيطبخ طبخ طبعا في بلادنا مش محتاجة شرح إنما إنما صدقوني عالميا عالميا في منتهى الدقة التعبير ده ليه؟ لأنه اكتشفوا أن وقت النازية وقت هتلر كان في توصيات لجامعات العالم أنها تثبت أن الإنسان حيوان عشان لما يتقتل في ال- في الحروب أو في ال- في الحرائق اللي بيعملها هتلر المجنون لا قيمة له فكان في توجيهات عسكرية انه لازم ده يتدعم ولغايه النهارده احنا بندفع ثمن الدعم ده بمعنى ايه الناس فاكره لغايه دلوقتي ان ده علم العلماء المحترمون في العالم كلهم ما بيقولوش ابدا ان الانسان طلع عشوائي واقرا اي كتاب علمي محترم مفيش اي اثبات دقيق لان القرد بقى انسان خالص علميا الكلام ده مش مظبوط فلما تلاقي حد بيقول لك العلم قال sorry انهي علم انهي علم اللي بتقول عليه هجيب لك 100 عالم بيولوجي بيقول لك ده كلام فارغ برضو اقروا كتاب A Case for a Creator لأنه بيتكلم عن ال creation وال evolution بشكل رائع جدا وواخدها بشكل scientific مطلعه انتوا مصدقين الهبل اللي بيتقال في الدنيا ده مفيش حاجة اسمها كده خالص الإنسان خلق متميزا واللي قالوا الإنجيل النهاردة كل العلماء المحترمين مصدقينه فقلت انه كان حيوان ده كلام مش مقبول خالص ولا النبات بقى حيوان يا جماعة ولا الجماد بقى نبات خلي بالكم خلي بالكم الايفوليوشن في أربع خطوات ضخمة خمسة العدم صار جمادا مستحيل الجماد صار نباتا مستحيل علميا النبات صار حيوانا مستحيل علميا الحيوان صار إنسانا مستحيل المستحيلات فالعلم المحترم ضد خالص الفكر ده فما تتخضوش من الكلام ارجعوا اقروا كلام علم مظبوط لا الكلام ده مش مظبوط ابدا انت متصور الشجره اللي في العرابي لو اتسابت ألف سنه هنرجع نلاقيها تمساح انت تصدق كده ده واحد من العلماء المحترمين شبهها تشبيه انا كنت قلت الكلام ده في ال English فاستحملوا الاعاده قال بالظبط لما تقول لي دخلت عربيه ماركه سنه 40 حطيتها في جراج قديم وسبتها للظروف طلعت 1020 BMW اخر موديل لوحدها وقال هذا التشبيه الساذج اللي لا يمكن حد يقبله أقل جدا جدا جدا من قضية تغيير جماد إلى حياة أو خلية إلى نبات أو نبات إلى حيوان قال يعني مع سذاجة المثل قال ده ده أنا صدقها مليون مرة ولا صدقش إن دي إن اشتغلت لوحدها واتجمعت لوحدها وطلعت خلية والخلية لزقت في خلية أختها والخلية دي كلها عملت دماغ والدماغ لم ج- جسم قال ده مفيش حاجة اسمها كده خالص في العلم في العلم في مبدأ انه اذا تركت الامور للوقت تنهار مش تتقدم downgraded على طول العلم عندهم المو- المبدأ ده اذا سبت حاجة بدون اي مؤثرات آه، عقلانية مدبرة لازم تنزل لتحت ما تطلعش لفوق وده طبيعي انت لما بتسيب بيتك مهجور بترجع تلاقيه كله تراب وحشرات وبتاع ما بتلاقوش قصر فميز ده فانت عاوز تقول اصل الوقت ملايين السنين طلعت شوية الهوا حياة والحياة بقت مش عارف ايه والبقى كلام محدش بيقتنع بيه هنا العلم كذب الاسم ليه لانه بايظ بايظ يعني مغشوش من الاول هم داخلين بفكرة لازم نلغي وجود خالق يلا نطبخ بقى يعني بعد هذه الفرضية تعالوا نشوف هنقول للناس ايه بما أن الله غير موجود دي ثابتة عندهم فاهمين الفكرة فلما حطها ثابتة لازم أي كلام يتقال بعد كده ما يلغيش دي زي نظام الدستور المصري بما أن البند التاني موجود محدش قرب منه يلا نشتغل نشتغل إيه ما خربت فاهمين إزاي ففي أمور كده بدل سلم بمسلمة من الأول غلط يبقى كل اللي هيقوله بعد كده غلط انما احنا بنفترض لا انا هلغي وجود ربنا وهناقش العلم بس هلاقي العلم بيقول there should be a creator ما ينفعش يبقى غير كده ما ينفعش يبقى غير كده لو انا قلت لك المكتب ده اتعمل لوحده هتبص لي وتقول لي ربنا يشفيك لانه يعني تقول لي اتعمل صنايعي عمله نجار عمله شركة عملته استوردته من بره بس إنما لوحده ده أنا بتكلم على مكتب تخيل على كون لما تدرسه كويس تلاقي إنه بالفنتو ثانية بيتحرك يعني مش عارف يقول لك الشمس لو انحرفت نص مش عارف ايه درجة من ايه كنا اتحرقنا من مليون سنة يعني الامور محسوبة بدقة عجيبة جدا عاوز تقول ده كله طلع لوحده ده كمية جنون في ال- في الالحاد لا تتصوروها عشان كده الكتاب كان صريح لما قال قال الجاهل في قلبه ها ليس اله يعني من الغباء والجهل ال- الفظيع ان الواحد يقول ما فيش ربنا قول في ربنا قول مش عاوزه قول في ربنا بس انا عاوز ابعد عنه لكن تقول ما فيش ده يبقى قمه التخلف لكن طبعا هم صوتهم عالي بس كطبيعة الشيطان كده يعلى بصوته قوي فيتصوروا ان المؤمنين هم اللي يا عيني معهمش لوجيك تصوروا تتقلب الموازين إلى هذه الدرجة يبقى اللي معاهم حق هم يا عيني اللي صوتهم واطي ومش عارفين يثبتوا الحي أسمع كل الناس اتفضلي ها لا أنا أقصد يا ميرنا آه، ميرنا بتسأل معنى كده إن الكنايس اللي ما عندهاش أسرار ما عندهاش خلاص لا أنا قضيتي بقدم الخلاص اللي استلمته بالطريقة اللي أنا أمنت بيها وعايش بيها مش قضيتي اللي بيقدم المسيح ناقصه حتة مصيره إيه هقولها تاني كتر خيرهم اللي بيروحوا آخر الدنيا عشان يقولوا يا جماعة اعرفوا المسيح وبيقفوا على كده كتر خيرهم ده منهم ناس بتتموت من أجل اسم المسيح مفيش داعي نستقل بعمله إنما أنا استلمت الإيمان مش بس المسيح ربنا وفداني كمان لازم أتعمد كمان لازم أكمل التوبة طول العمر كمان محتاج الجسد والدم فأنا بقدم إيماني كما استلمت مش بنناقش أبدا سؤال مين رايح فين السؤال اللي شاغلنا دايما أقدم إيماني إزاي واضح الفرق يا ميرنا فإحنا كده بنحبهم ونحترمهم لكن عندنا منهج آخر لتقديم الخلاص أو منهج في نظرنا متكامل أشمل وس- من ورا اتفضل يا حبيبي بيسو ولا وسام مش شايف ها أولا أنت إذا كنت داخل على مجتمع غير مؤمن فأنت مشارك لكل الطوائف المسيحية في تقديم المسيح كما هو أوكي بعد كده أنت بحياتك بالتعبير اللي قاله بولس لم نعرف المسيح هكذا يعني أنا ما أقدرش أعرف ربنا يسوع من غير تناول متبرمج ما أقدرش أبعد عن القداس متبرمج لما أغلط أي غلطة ضميري يتعبني وأتوب هو متبرمج إنه no more توبة متبرمج كده okay ده برنامج مختلف لأن هو بيعتبر once قال المسيح فداني بعض الطوائف مش كلهم يبقى ما فيش any more توبة في حياته خلصت لأنه ما يصحش يقول توبة بي- بيفترض انه في الحالة دي قلل قوي نعمة ربنا ازاي المسيح فداني وخلصني وارجع اغلط لا ما يصحش يبقى ما فيش توبة وما فيش غلط طب ما انت لسه كذاب دلوقتي لا لا مش كذبة فاهمين ازاي يعني يغلوش بقى ما لانه مش هيقدر ما لو قال ان انا لسه بغلط يعتبر نفسه ن- نفسيا اهان نعمه الله لا هو ما قالش نعمه الله نعمه الله مخلصه لكنها لا تفرض على الانسان البر فيفضل الانسان في رحله البر طول العمر فارجع واقول ايه يا حبيبي قدم المسيح الحلو احترم الناس جدا قول حسب ايماني انا بعرف بالطريقه دي انا بعيش كده انا هفضل اتوب طول العمر انا هفضل محتاج نعمة ربنا طول حياتي انا اخلص و- وساخلص يعني ايه انا مسيح خلصني على الصليب ولكني اخد الخلاص تماما على باب السماء وعندنا ايات كتير تمموا خلاصكم بخوف ورعدة و- وخلوا بالكم لحسن نروح منكم الخلاص و- عندنا ايات كتير تاكد الفكرة دي عشان كده ما بنحبش فكرة ايه خلصت خالص لا خلصت خالص لما انت تخلص ملهاش حل تاني ما ينفعش تقول خلصت خالص الا لما العمر يخلص قبل كده بلحظة ما تقولهاش اللي ورا باسم مين كان رافع ايده ورا طيب قول يا حبيبي ها. بص يا حبيبي بولس الرسول قال ايه ان كانت حياتي في الجسد هي لي ثمر عملي شوف تاني التعبير ده لما كان محتار يختار السماء ولا يختار يقعد قال إن كان على السماء أنا نفسي ليشتاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا ولكن أن أبقى في الجسد هذا ألزم لأنه إن كانت لي حياتي في الجسد هي ثمر عملي بمعنى إيه لما تدي الواحد كبير فرصة يعمل خير رصيده في السماء بيزيد فاهم ازاي لما تديله فرصة حب للناس اكتر رصيده في السماء بيزيد اذا كل يوم هو قعده بشكل ايجابي على الارض كنزه بيزيد في السماء فانت عاوز تقول ايه قيمتها في حياته بالعكس زي دي ليها قيمة ضخمة لو واحد مجرب كل ساعة تعبان فيها على الارض كل ألم بيتألمه رصيد ضخمة في السماء واخد بالك حتى لو كانت التجربة دفنت لي هتوصل لموت في الآخر إنما ده رصيده عمال يزيد مين تاني عنده سؤال اتفضل اللي جنب سامح لا لا برافو عليك بس طبعا خدوا الكلام ده بحكمة معلش اسمحوا لي اجاوب على الدكتورة نبيلة هقول سؤال الدكتورة نبيلة تاني في بعض البلاد اللي متاح فيها الكرازة بالمسيح لناس مخها متبرمج على فكر معين لازم تيجي لحظة فيها نوع من الاتاكينج الهجوم الهادي الواعي المحسوب على الفكر المسيطر لازم تيجي اللحظة دي الكلام ده مع وثني مع هندوسي مع بوذي مع خلافه لازم تحصل لازم تحصل لسه كنت بقرا كتاب جيدس اند بودا عاملين حوار بينهم فلازم تيجي لحظة ان بوذا بيقول لا ما هو ما فيش آلهة فالمسيح بقى ابتدى يرد عليه يبقى ما فيش مرجعية يبقى ما فيش خير وس- وغلط صح وغلط يبقى ما فيش أبدية يبقى يبقى يبقى الفرضية اللي انت بتقولها غلط فنقصد ايه المقدمة يا دكتورة مع الناس كلها حب وقدوة وتعاطف وخير وسلام لكن when you go deeper يعني لازم تيجي لحظة أقدر أقول لشخص عشمه في الأبدية أكل وشرب أقول له وانت يا راجل كده عندك كل الأكل والشرب ما تتمناش السماء يبقى طعمها مختلف يبقى فيها كذا وكذا وكذا يبقى أنا هنا بعمل attacking للمفهوم اللي عنده لما يقول لي طب ما أنا موافق إن المسيح نبي أقول له okay أنا معاك في دي المسيح نبي طبعا ولكن هو في نبي يقوم لوحده من الموت في نبي ما بيغلطش ولا غلطة في نبي بالمثالية المطلقة دي في نبي غير شكل التاريخ بالطريقة دي طب إذا كنت مصدقه كنبي وهو قال على نفسه إنه ربنا فاهمة؟ إذا في kind of attacking لازم لازم بس لازم أكون حاسبها إمتى ومع مين واخد بالك؟ إمتى هوصل للحتة دي ومع مين؟ زي ما أنت قلتي في المقدمة في بلادنا مش مصرح إلا لو حد جاي لغاية عندك لكن في بلاد أخرى لا أحيانا يكون مصرح او يعني يكون الكالتشر ما عندوش مشكله قوي في حوار الاديان لازم الواحد ومن هنا بنقول لكم لازم تدرسوا كالتشر ولازم تستوعبوا ظروف كل بلد ولازم تعرفوا حدود الكلام عشان ما نخسرش نكسب لان احنا مش داخلين نخسر رابح النفوس حكيم اتفضل بتشككوا هتضطر تشككوا اه اه اه برافو عليك لا لا مفروض طبعا واظن ده homework عليك وهتاخدوه هتاخدوه انك لازم تدرس عقائد الاخرين بدقه لما تشوف بولس لما دخل اريوس باغوس كلمهم بالفلسفه وجاب لهم الاله المجهول اللي عندهم فهو م- اللغه دي هي اللي جابته طيب